أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله ملء ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء الحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيه من ال ال- المعاني المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتذكرها دائما أمر الآخرة ربنا سبحانه وتعالى إيه، م- جعل أمر الآخرة من أكبر ال- إيه، القيم الشرعية و- وتجد القرآن مليء جدا مليء كثير يعني يعني آيات كثيرة من كتاب الله تتكلم عن الدار الآخرة إيه، أكثر سور الق- أكثر سور القرآن تتكلم عن الدار الآخرة أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار 13 سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية يعني 13 سنة من 23 سنة يعني أكتر من 50% من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن الجنة والنار الصحابة من أول يوم لآخر يوم بيسمعوا عن الجنة والنار أكثر مجادلة أهل ال- ال- الكفر كانت عن الجنة والنار إما بعدم تصديق الجنة والنار أو ب- بشبهات حول الجنة والنار والبعث والجزاء وال- والثواب والعقاب إيه، القرآن لا لا تكاد تجد صفحة فيها في كتاب الله لا تتكلم عن الجنة والنار في سور كثيرة في القرآن تتكلم عن الجنة والنار بالاسم يعني اسم السورة كده زي زي الحشر زي الغاشية زي اسم السورة عن الجنة والنار أو مشهد من مشاهد الجنة القارعة التكوير إيه، إيه، إيه، النبأ إيه، سور بتت... بالاسم كده اسمها عن الجنة والنار الواقعة السورة السورة على بعضها بتتكلم عن الجنة والنار بتتكلم على إيه، إيه، إيه، الدار الأخيرة والدار الأخيرة منذ بعثت آه، ومنذ موت الإنسان اللي هي قيامته هو إلى قيام الساعة اللي هي قيامة إيه إيه، إيه، إيه، اليوم الآخر في عمر الأرض يعني إيه، يا إما واحد نفسه هو قيامته قامت يا إما إيه يا إما الأرض نفسها القيامة قامت على الجميع ف إيه، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا من القيم التي ينبغي أن يتذكرها جميع المسلمون جميع المسلمين في كل وقت من القيم التي تذكرها ينبغي أن يتذكرها جميع المسلمين في كل وقت يعني الناس تعيش بده وكل ما الناس ب- همتها بتضعف وكل ما إيه، بتشعر ان ان إيه، إيه، تتكالب عليها الهموم والمشاغل لما يتذكر الجنة والنار يرجع تاني يظبط البوصلة يرجع تاني يفكر في الحقائق هذه حقائق الحياة و- وديت النقطة اللي, اللي, اللي, اللي الإنسان بيتصبر بها يعني إن شاء الله نحاول ن- نعمل سلسلة عن بشريات الوحي إن شاء الله رب العالمين يعني إيه إيه إن أنت تس- تتصبر بها تتصبر بالجنة تتصبر بالثواب تتصبر بالدار الأخيرة إن كل ما أنت بتلاقي ما تلاقي في في إيه، م- سبيل الله كل ما أنت ب- بت- بتتعب كل ما أنت بتضعف كل ما أنت بتهن كل ما أنت بتحس إن إيه، في- يحصل عندك فتور كل ما بتحس إن في عوائق إنك أنت تقرب من ربنا سبحانه وتعالى وكل ما أنت يحصل لك أي بلاء في الدنيا بتقول إيه؟ بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من يمسسهم سوء إن, إن, إن الإنسان بيتذكر الرجوع بيتذكر الدار الآخرة لما تحصل له أي مصيبة يقول آه، خلاص أنا لله و و وأنا راجع إلى الله وربنا سبحانه وتعالى ذكر الناس كثيرا بهذا المعنى وأن إلى ربك الرجع وأن إلى ربك المنتهى إن, إن, أن الكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى إيه، في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا فيه بيتأذوا و- واشتد عليهم الإيذاء من قبل المشركين إيه، لأنهم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ما عجبهمش الكلام فقرروا إن هم يؤذوهم يؤذوهم إيذاء شديد إيه، وواحد اتقتل وواحد اتعذب وواحد إيه، إيه، إيه، عملوا عليه حص- حصار اقتصادي وواحدة اتطلقت بسبب انها ت- ت- تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بنت النبي صلى الله عليه وسلم إيه، اتطلقت بسبب دوت إيه، إيه، حصل حصار اقتصادي وحصار سياسي وحصار اجتماعي لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كانت كانت فترة صعبة جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم و- و- وربنا سبحانه وتعالى آه، خاطب الجميع بالكتاب خاطب الجميع بالقرآن يعني هذا القرآن العظيم وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا الكتاب الذي هو آه، أفضل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به في حق البشر يعني أفضل من من التوراة وأفضل من الإنجيل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم القرآن أفضل الكتب أفضل الكتب السماوية أفضل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به في حق أفضل رسالة من السماء إلى الأرض أعظم رسالة من السماء إلى الأرض هذا الكتاب إنه في أم الكتاب لدينا أي في اللوح المحفوظ لعلي حكيم يعني كتاب له مكانة وقدر عند الله سبحانه وتعالى ما فيش حرف في القرآن إلا وفيه حكمة وإلا ويحل مشاكل البشر ربنا سبحانه وتعالى ضرب في القرآن للناس من كل مثل يعني أيا كان أنت عمرك إيه أيا كانت تجربتك إيه أيا كان أنت مرحلتك إيه أيا كان البلاء اللي أنت بتقابله أنت تجد لك مثل في كتاب الله أنت بس دور انت ابحث لكن انت ايا كانت مشكلتك فين لك حل في كتاب الله ايا كان البلاء فين ربنا سبحانه وتعالى اشار الى بلائك والى كيفيه الخروج منه في هذا الكتاب الايه العلي الحكيم سوره من السور العظيمه اللي نزلت في كتاب الله إيه، إيه، سوره التكاثر إيه، إيه، سوره الهاكم التكاثر يعني إيه، إيه، واحد يتلهى بشيء حاجه إيه، انسان انشغل بيها عن شيء مهم فيقولوا إم- إم- هو اتشغل اتشغل بحاجة واحد عنده امتحان ثانوية عامة مثلا وقاعد يلعب بلاي ستيشن فابوه بيقول له يا ابني قوم ذاكر فقال له اصل انا مش لاقي حاجة اعملها فتقول له مش لاقي حاجة يقول لك مش لاقي اصل انا فاضي ما عنديش ما عنديش مهمات فهنا الناس اللي حواليه كلهم بتقول له يا ابني مش هو انت عندك امتحان بكرة اللي انت بتعمله ده اسمه لهو أنت تتلهى بشيء عما هو أهم عنه أو هو عم- أهم منه أنت تتلهى بشيء عما هو أهم منه أنت بتتلهى بشيء مش المفروض تتلهى بيه فيقول لما الإنسان ينشغل بشيء عن شيء فالحاجة اللي هو انشغل بيها إذا كانت أقل أهمية يعتبر أن هذا ت- لهاه عما هو أهم لهاه ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس الذين انشغلت إيه، أفكارهم وعقولهم ونفوسهم عن ذكر الدار الآخرة وعن تدبر وعن اليقين في الدار الآخرة حتى أنهم انشغلوا عن التعلم أصبحوا جهلاء وكلمة الجهل والعلم مسألة نسبية يعني ممكن إنسان يكون عالم في مسألة وجاهل في مسألة أخرى ربنا سبحانه قال يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ان هو ممكن يكون عالم في اي مسألة من مسائل الحياة لكنه غافل عن امر الاخيرة جاهل هذا الجهل بالدار الاخيرة جهل مذموم عند الله سبحانه وتعالى حتى وان كان له مكانة في وسط البشر ربنا عتب على من غفل وتلهى عن ذكر الدار الاخيرة وفهم الدار الاخيرة واليقين في الدار الاخيرة فانزل هذه السورة قال الهاكم التكاثر ايه اللي قالها الناس ان هي تذكر إيه، الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى وتخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى اللي قالها الناس انها ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى اللي قالها الناس ان هم يفعلوا ذلك التكاثر التكاثر ده اللي هو يعني واحد ي- ي- يجيب عيال كتير لا هنا مش المقصود بيه التكاثر من معنى كثرة العيال وان كان ده معنى ضمني انما هنا التكاثر التكاثر إيه، في امر يشغل عن الاخره يعني هل التكاثر هنا مذموم ولا محمود لا مذموم ليه لان ربنا قال ده لهو عارفين آه، آه، آه، لما لما واحد ينشغل بشيء عن شيء اهم يقولوا ده بيلهيه عما هو اهم ربنا بيقول اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى وما من جاءك قال عبس وتولى ان جاءه الاعمى ومديك لعله يزكى او يذكره فتنفعه ذكرى واما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا الا يزكى وما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى فسمى دعوه كبار القوم وترك من جاء يسعى تلهي مع ان ده امر دعوي لكنه تلهي يعني ايه يعني ترك انشغال بشيء اقل اهميه في مقابلة تضييع شيء أعظم أهمية عند الله سبحانه وتعالى ربنا قال إنما اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو لعب حاجة بتضيع فيها الأوقات لكن لهو لا دي حاجة بتشغلك عما هو أهم وزينة وتفاخر بينكم ان الناس مشغولة بالزينة مشغولة بالزخارف وسورة اسمها سورة الزخرف ان شاء الله لعلنا فيها مجلس ان شاء الله مج... مشغول ب... ب... بزينة الدنيا مشغول بالتفاخر ان هو فلان يفخر على فلان يعني يتكبر على فلان يعني يبقى له مكانة عند فلان بشيء من امور الدنيا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألهاكم التكاثر في معرض العتاب ربنا بيع... بيعتب على الناس سواء الخطاب للمؤمنين أو الخطاب للمشركين لو الخطاب للمؤمنين أنكم انشغلتم بالتكاثر إنه قيل أنها نزلت في مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر بعضهم على بعض فقال نحن أكثر منكم عددا قال له أنا عندي عددي القبيلة بتاعتي أكبر من القبيلة بتاعتكم قيل أنها نزلت في بني حارثة أو بني سهم وبني عبد مناف أيا كان نزلت في في في قبيلة قبيلتين إما في مكة أو أو في المدينة إن هم تفاخروا بعضهم على بعض فقال له انتوا عددكم كام واحد يعني قال له احنا عددنا ايه احنا عددنا عدد قد كذا قال له ده احنا عددنا اكتر قد كذا حتى ذهب بعضهم الى المقابر يعد الاموات واحد راح المقبرة المقبرة ده مكان الخوف المقبرة ده مكان الهلع كان عثمان ينظر إلى القبر ويقول هذا أول منازل الأخيرة عثمان عشان عفان ده رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان النبي صلى قال عثمان في الجنة عشان عفان ده رجل له مكانة عند في الدين يعني له مكانة عالية في الدين مش واحد عادي واحد من العشر المبشرين بالجنة ده عثمان بن عفان ده النبي صلى قال من حفر بئر روما فهو في الجنة او ما ضر قال من ضر عثمان ما فعل بعد اليوم النبي عليه الصلاه والسلام وضع يده يبايع مكانه قال وهذه يد عثمان لما بعث ايه لما بعث عثمان في مهمه في غزوه بدر وعثمان في الحديبيه لما غيب الصحابه بايعوا على الموت عثمان بن عفان يعني انت بتتكلم في في في في رجل له مكانه كبيره في وسط اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إيه عثمان كان ينظر إلى القبر ويقول هذا أول منازل الآخرة ويبكي بكاء شديدا في معنى من معاني دخل جوه عثمان هو يرى شيء لا نراه إيه هذا علم اليقين ان في فرق ان انا عندي علم وفرق ان انا عندي يقين عندي يقين في الشيء يعني اللي هو واحد عنده يقين في الموت عنده يقين في الحساب والجزاء عنده يقين في الوقوف بين يدي الله هو مش عارف انه هيقف في دين ربنا هو متيقن من ذلك وده انعكس على افعاله هؤلاء الذين شغلوا بالتكاثر حتى انهم زاروا المقابر شغلا ودي نقطة مهمة يا جماعة ان الانسان لما بيكون ذهنه مشغول بحاجة ما عادش بيشوف اي حاجة تانية ما عادش بيشوف الموعظة يقولوا كثرة المساس تفقد الإحساس والشغل بالشيء يلهي عن غيره يعني أنت لو مشغول بحاجة تخيلوا كده واحد مشغول بالفلوس فداخل جوه المقبرة مش عشان يتعظ إنما عشان يبيع المقبرة فما عادش بيشوف الأموات على إنهم أموات وإن دي النهاية وإن هو في لحظة من اللحظات هيتحط إنما بقى بيدخل عشان يشوف دي بكام ودي بكام بقى أكبر موقف من مواقف الموعظة والعبرة يقولوا كفى بالمر... بالموت واعظة يعني لو انت ما اتعصتش بالموت هوعظك بعد كده بإيه واحد أبوه ميت واقف وسط المقبرة بيشرب سيجارة وقاعد يهزر هو أنا هوعظك إيه هجيب لك مين يوعظك كفى بالموت واعظة إن هنا إن إيه الإنسان لما بيشغل بالشيء ينسى اكبر موقف من مواقف الموعظه هو رايح يعمل فيها ايه ربنا بيقول الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قيل زرتم المقابر معناها انهم زاروا المقابر ليتكاثروا والتكاثر هنا التكاثر فيما يشغل عن الاخيره لان التكاثر في الطاعات مش مح... مش مذموم ولا حاجه يعني لو ان احنا واحد مهتم ان هو يكثر من الصلاه ويكثر من قيام الليل ويكثر من قراءة القرآن ده مذموم لا ده محمود ممدوح عند الله سبحانه وتعالى امال ايه التكاثر المذموم التكاثر في الأموال والأولاد التكاثر في آه، الناس تتفاخر بعضها على بعض التكاثر في آه، المناصب التكاثر في آه، الأشياء التي آه، يرتفع بها الناس بعضهم على بعض التكاثر في الأعداد إن إن دول قالوا هؤلاء تفاخروا على الآخرين بالعدد قال له احنا انت ما تعرفش احنا مين ده احنا عندنا وعندنا وعندنا وعندنا قال له طب احنا كمان عندنا وعندنا وعندنا وعندنا قال له طب احنا بقى انت ما تعرفش بقى احنا الناس اللي عندنا م- مدفونه عاملين ازاي انت ما تعرفش كام واحد عندنا مدفون انت ما تعرفش كام واحد عندنا انت تعرف المقابر بتاعتنا شكلها عامل ازاي حتى زاروا المقابر قال قيل حتى زرتوا المقابر اي لزياده التفاخر والتكاثر وهذا يشغل عن الاخره او قيل انهم حتى زرتوا المقابر لحد ما مات فضل مشغول بحاجة في دماغه لهاته تماما عن ذكر الآخرة عارفين الراجل اللي دخل الشغلانة وهو عنده 20 سنة طلع منها وهو عنده 60 سنة لحد ما مات وهو لسه بيفكر هيعمل وهيعمل وهيعمل وفجأة لقى القبر أمامه مات وهو مشغول بحاجات نسي تماما يفكر في الآخرة نسي تماما يفكر في العرض على الله نسي تماما يفكر في الميزان والصراط نسي اتشغل حياته مشغول من كذا لكذا لكذا من شغل لشغل لشغل لشغل شغل بأشياء ربما تكون مباحات وربما تكون حرام وربما تكون فيها بعض الحلال لكنه شغل عما هو أهم قال حتى زرتم المقابر قيل حتى زرتم المقابر لزيادة التفاخر وهنا وقفة ان الانسان ممكن يكون في اكثر المواقف إيه، اتعاظا اكتر المواقف اللي ممكن الانسان ممكن يتعظ فيها وهو قلبه مشغول فبالتالي لا يتعظ مش شايف ليه مش شايف لانه مشغول لان هو نسي عارفين اللي اللي مشغول بالامتحان وجاله كورونا وهيموت ويقول لك الامتحان يا ابني انت مش شايف يا ابني امتحان إيه؟ انت هتموت انت في اللحظات الاخيره هو شغل تماما عن لقاء الله شغل تماما عن الدار الأخيرة شغل تماما عن الثواب والعقاب شغل تماما عن ما يلقى به الله سبحانه وتعالى شغل اتلهى قال حتى زرتم المقابر قيل يعني زرتم المقابر يعني أنهم زاروا المقابر للتفاخر ودي مصيبة ان المكان اللي الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا, فزورو ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة النبي عليه السلام بيقول للي يروح المقبرة يروح يتذكر فتخيلوا إن واحد راح راح المقبرة بدل ما يتذكر راح يعمل إيه؟ رايح يعد الناس اللي موجودين عشان يتفاخر بيهم تخيلوا كده إن ل- لما تمر على ديار المعذبين يعني قوم ثمود او قوم صالح او قوم فرعون لما تمر ع- على اثار الفراعنه لما تروح عند اثر من اثار الفراعنه تشوف عظمه ربنا سبحانه وتعالى وتشوف ان كيف ان الله اهلك هؤلاء الم ترى كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد بدل ما تروح عند عند اثر الفراعنه وتتعظ وتقول كيف ان هذا كان يقول إيه، انا ربكم الاعلى وما علمت لكم من اله غيري وهذه الانهار تجري من تحتي وفي الاخر كيف اهلكه الله انك تخاف اللي هو النبي اصلا قال لا تمروا الا وانتم باكين واحد رايح عند عند الاثار وايه ويتصور ويرقص ويمسك البتاع انت بتعمل ايه عارف لما تشغل بنفسه شغل حتى نسي نسي تماما انت رايح فين ان الناس راحت لحد المقبرة راحت لمكان الهلاك راحت لمكان العذاب رايح لمكان الثواب والعقاب رايح لمكان الآخرة اللي هو عارف دي النهاية لما بتشوف النهاية بتفكر في البداية دايما لما بتيجي ت- تطلع في الامتحان وتشوف نتيجة الامتحانات دايما بتقول ايه لا انا عايز اذاكر بقى الانسان ال- ال- ال- العاقل الذي ينظر في العواقب دايما يقولوا كده ايه كلما زاد عقل الانسان كلما نظر فيه عواقب الامور يعني بيعرف يفكر ايه للي جاي يبقى عنده نظره نوع مستقبليه في ناس ما بتفكرش في المستقبل تماما ما بتفكرش اللي تحت ايه تحت رجليها يعني هو بيشوف بس اللي هو بيعمله دلوقتي بس اي حاجه بعد كده اي كلام بيتقال واي موقف بيتعمل واي هو اهم حاجه ايه ان هو يبقى سعيد دلوقتي وفي ناس بتفكر في في العواقب بزياده قوي اللي هو بيفكر فيما بعد بعد بعد بعد البعد يعني ايه يعني اللي هو ما, بي ما مش عارف ي... ي- يعني ايه بيعقد نفسه يعني والعاقل بيفكر في عواقب الامور على قدر يفكر ان ان إن العاقبه اما الى جنه واما الى نار فعلي ان تست... عليك ان تستعد علينا ان نستعد هنا ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس الذين شغلوا بالتكاثر شغلوا بالمفاخره شغلوا في فرق يا جماعه ان انا بستكثر عشان إيه إيه إيه ان انا إيه افخر وفرق ان انا بستكثر عشان استكثر اللي هو تقول له يا ابني انت لو كلت فلوس لو كلت فلوس انت واهلك يعني واحد عنده مال ملايين مئات الملايين وتلاقيه قاعد مشغول انه يكترها اكتر تقول له يا ابني انت لو قعدت تاكل انت فلوس انت واهلك من هنا لحد ما تموتوا مش تاكل فلو... مش تاكل الاكل اللي بفلوس لا لا تاكل فلوس نفسها يعني تقرصوا الفلوس تاكلوها كده فلوسكم مش هتخلص لكنه مشغول بالتكاثر لو ان لابن ادم وادي من ذهب وادي تخيلوا وادي بين جبلين ذهب هو يريد ان هو ايه يكون اكثر لو ان يكون تمنى له واديان ولو كان له واديان تمنى ان يكون ايه ثلاثة ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب إلا لما يموت ويدخل في عينه التراب ويدود ياكله هنا بقى عينه تتملى لأنه دايما يبص على الحاجة اللي مش في إيده دايما يقول لك طب ما أنا عندي ملايين طب ما فلان عنده فلان عنده أكتر مني طب ما أنت يا ابني ربنا رزقك ع- بيت كويس وربنا رزقك دبة كويسة وعندك سيارة وعندك بيت وعندك زوجة يقول لك طب ما فلان عنده زوجتين وفلان عنده بيتين وفلان عنده سيارتين طب فل... طب جبت البيتين والزوجتين والسيارتين تعمل إيه؟ يقول لك طب ما فلان عنده أكتر واشمعنى فلان دايما قاعد يبص للي ناقص ربنا بيقول ألهاكم شغلكم التكاسل حتى زرتم المقابر أي حتى جاءكم الأجل الفجأة وأنتم مشغولون بالتكاثر أو حتى زرتم المقابر حتى أنكم لم تعودوا تتعظوا بأماكن الموعظة ولا حتى بالنهايات اللي هو نار وجنة وموت وخوف وعذاب وثواب و- ونعيم ولا في دماغه أصلا هو بقى التكاثر لأجل التكاثر عارف اللي هو واحده تقول لها يا بنتي انت بتعملي ايه في حياتك تقول لك والله اصل انا بحقق ذاتي طب يا بنتي جاي لك عريس لا اصل انا بحقق ذاتي طب يا بنتي اه، تعيشي اصل انا بحقق يا بنتي بتعملي ايه في حياتك ولا ذات و... اللي هو ضياع الضياع عارفين اللي هو انهاكم التكاثر اللي هو اه، اه، ط- طب انت حققت ذاتك طب انت حققت ذاتك طب انت وصلت للحاجه اللي انت عايزها طب انت اطمنت طب انت رضيت طب انت فرحت ألهاكم التكاثر حتى إن هو شغل حتى عن أن يتمتع هو بما حصل يعني حصل فلوس ومش عارف يتمتع بيها حصل منصب ومش عارف يستفيد بيه حصل علاقات ومش عارف إيه إيه إيه يأنس بيها ولا يفرح بيها ولا يفرحها ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يعني لا, لا عرف يعيش دين حلو يدخل به جنة ولا عرف يستمتع في الدنيا طب ايه بقى ايه ايه المعيشه يعني ايه المعيشه ان لم يكن فيها واحد بيستمتع بما يفعل او واحد ايه يرجو الدار الاخره ايه بقى التاني بتعذب نفسك ليه مضيع نفسك ليه قايف نفسك ليه كده وخلاص اصل الناس ماشيه كده قال الهاكم التكاثر حتى ازلتم المقابر قال كلا سوف تعلمون هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى عتب على الجهل عتب على الجهل بالدار الآخرة قال له انت عليك انك تتعلم وستندم على تركك هذا العلم العلم عن الدار الآخرة العلم بالله والعلم بثواب الله وعقابه قال كلا سوف تعلمون قيل ان هذا خاص بالاولى ثم قال كلا سوف تعلمون قيل ان هذا هذا الاولى خاصه بمن بما سبقها والثانيه خاصه بما بعدها يعني كلا سوف تعلمون أي أن الله سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين لم يتعلموا عن الدار الآخرة وشغلوا بالتكاسل ثم قال كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين عتب على من ترك علم اليقين فكان الأول عتاب على التكاثر والثاني عتاب على ترك علم اليقين علم اليقين انك انت تبقى عندك علم انك حنظله بيقول نكون عند النبي فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين أبو بكر الصديق من أول يوم لآخر يوم هو جالس يسمع مجلس الدار الآخرة لما حنظله بيقول له انا اكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فاكني كاني ارى الجنه والنار راي العين فاذا ذهبت وعافست الزلزلات والضيعات ذهب عني ما اجد نافق حنظله قال ابو بكر والله اني لا اجد ما تجد والحديث ده يخليك تقف وقفه هو ابو بكر الصديق لسه بيحضر دايس الجنه والنار مش ابو بكر الصديق ده بقى راجل من علماء الصحابه ده انت النهارده لما بتقرا لك كتابين يقول لك يا لسه اسمع جنه ونار يا عم انا عايز حاجه بقى تكون عاليه كده ابو بكر الصديق بعد 20 سنه من دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه بينزل وهو لسه رايح يسمع دايس الجنه والنار كانها راي العين والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لحد اخر لحظات عمري وهو يسمع عن الجنه والنار ينزل الوحي بايات الجنه والنار وكبار الصحابه بيسمعوا عن الجنه والنار عمر بن الخطاب يسمع آيات الثواب والعقاب الدار الأخيرة فيبكي بكاء شديدا يقول أن عمر من كثرة البكاء كان في خده أخدود من الدموع كأنما حفر في وجهه أخدود من الدموع يعني تشوفه دايما عنده دمعته قريبة كثير الدمع أبو بكر الصديق يقف يصلي كثير الدمع يقولوا كان أبو بكر رجل أسيف يعني كل ما ما يصلي قلبه رقيق أبو بكر الصديق لما كان يذكر أمامه الجنة والنار أبو بكر كان بيقف يصلي في مكة ولم ينزل في مكة إلا المفصل فيه ذكر الجنة والنار كان النساء والأطفال بيسلموا بيسلموا على إيه؟ على شدة تأثر الصديق بالقرآن قال كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الذي غفل عن هذا العلم فإنه سيتعلم هذا العلم يقينا لكنه سيتعلمه حين لا ينفع العلم وحين لا ينفع العمل فعتب على الجهل وذم الجهل بالجنة والنار ان مش هينفع ان احنا ما يبقاش عندنا معلومات عن الجنه والنار مش هينفع ان احنا ما يك... يكون علمنا بالجنه والنار علم غير يقيني إن كيف تصبر كيف تصبر على الاواء والايذاء كيف تصبر على ترك الشهوات من غير انك تصبر نفسك بالجنه والنار انك تخاف تقول لا انا بعمل ده انا افر من عذاب الله قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام قل لهم كده قل لهم أنا خايف من العذاب أنا ما بعملش ده عشان أنا خايف وكيف يقول ذلك إن لم يكن عنده عنده علم يقيني بهذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم إن في حاجة يا جماعة في بصيرة المؤمن في مكاشفة المؤمن ان واحد علم ذلك فكأنه يراه زي ما حنظله بيقول ايه فكأنها رأي العين لترون الجحيم ويشوفها بحقيقة يعني ايه الجحيم قدامك كده على بعد خمسة متر لا هو كأنه يراها من شدة إيمانه بها من شدة يقينه فيها من شدة تأثره بها من شدة تخيله للمشهد مشهد الجنة مشهد الثواب مشهد العقاب مشهد الحساب مشهد وهو واقف في القبر وفي حد يقف عن يمينه وحد يقف عن شماله مشهد الوقوف بين يدي الله مشهد أخذ الملائكة مشهد الصراط هو يتخيل المشهد حتى أن كأنه يراه كأنه يعيشه قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يبقى مدح الله سبحانه وتعالى من تعلم العلم اليقيني حتى وصل إلى مرحلة أنه بقى أصبح عنده بصيرة إن يقولوا أهل الإيمان لهم اختيارات مختلفة يراها بإيه؟ ببصيرة الإيمان إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم موقف الحديبية موقف من من أكبر المواقف اللي تخليك تفكر أبو بكر الصديق صديق الأمة وعمر بن الخطاب فاروق الأمة عمر بن الخطاب رجل صاحب كرامات النبي بي- صلى صلى الله عليه وسلم بيقول لو كان نبيا من بعدي لكان عمر عمر محدث ملهم عمر اللي قال يا سريع الجبل عمر صاحب كشف ده مش ده م- ده ولي من اولياء الله الصالحين عمر في موقف الحديبيه توقف وقال يا رسول الله ألست أنت رسول الله ألست رسول الله ألسنا على الحق أليس موتانا في الجنة وموتهم في النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلى بلى قال فلما نعطى الدنية في ديننا عمر كأنه الأمر بالنسبة له كان صعب على عقله قال له طب ما احنا قاتلنا في بدر واحد ليه ليه ليه نصبر على هذه الشروط المجحفه في الحديبيه؟ فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري عمر سب النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وقال يا أبا بكر أليس هو رسول الله قال نعم قال ألسنا على الحق قال أليس موتانا في الجنة وموتهم في النار وأبو بكر الصديق يقول بلى بلى في الآخر أبو بكر الصديق قال قال يا هذا أيها الرجل هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غرسه موقف الصديق موقف ثبات موقف تسليم للشرع المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام فيه انا وراه مع ان عمر موفق لكنه في هذا الموقف كان يحتاج الى حسن الاتباع هو يقول أنا لقد فعلت في ذلك يعني في تكفير هذا الأمر أشياء كثيرة اللي وفق أبو بكر الصديق لهذا الموقف هو هو سابق صدق سابق بصيرة في مواقف كتير هو اشتغل فيها على نفسه في الدين فلما جه في موقف الأزمة كان عنده بصيرة أهل الإيمان انا عايز اقول لك ان المواقف كانت صعبه جدا الموقف ده كان صعب جدا على جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انحروا ما حدش قام ينحر يعني ده كان موقف محتاج ايمان عالي جدا وفق فيه الصديق بصيره لترون الجحيم رؤيه رؤيه إيه إيه مكاشفه رؤيه إيه ناتجه عن بصيره بعلم يقيني واحد عنده علم وزاد يقينه وزاد وزاد وزاد حتى أنه أصبح يرى الأشياء على حقيقتها ربنا بيقول ثم لترونها عين اليقين عين اليقين يعني انت هتشوفوها هتعيشوها بقى يعني انت النهارده لو ما- ما فكر- ما ركزتش في حقائق الاخره مش معنى انك انت ما ركزتش انك انت مش هتعيشها عارف يقول لك انا مش مذاكر تقول له ما انت هتسقط يقول لك يا عم ما تقلقش يا ابني ما هو مش معنى ان انت ما ذاكرتش انك انك انت يعني يعني هتقعد ان هو ت- تحكي لي قصص في الآخر، خلاص يا ابني انت هتخش امتحان وتسقط يعني سواء انت سواء انت النهارده بتتكلم ما بتتكلمش هو النجاح له معايير مش معنى انك انت ما بتفكرش في مودك مش هتموت مش معنى انك ما بتفكرش في حساب انك مش هتحاسب مش معنى انك ما بتفكرش في حساب انك مش هتتحاسب مش معنى انك ما بتفكرش في الجنه والنار انك مش هيبقى مصيرك اما الى جنه واما الى نار مش معنى انك انت ما بتستزيدش في الطاعه انك مش هتحاسب على الطاعه مش معنى انك انت ما بتصليش انك مش هتسال عن الصلاه قال ثم لترونها عين اليقين فعتب الله سبحانه وتعالى اولا على ان ينشغل الانسان بالتكاسل الناس بتتكاسل وتتفاخر وتتلهى باشياء ليست مهمة وتترك ما هو أهم هو مستقبلك يا ابني مستقبلك حياتك جنتك ونارك مستقبلك يا أختي عارف انت اللي هو إنما هو جنتك ونارك انظري أنت منه بقول لها فكري في علاقتك بجوزك دي مش علاقة عادية ده جنتك أو نارك ده مستقبلك ده خلود بلا موت اما في جنه واما في نار اللي هو انت مشغول ايه اهم من ده عارف لما يكون عندك ماده كبيره قوي وعليها درجتين ومادة خمس صفحات وعليها ألف درجة وقاعد يذاكر في- في المادة الكبيرة قوي اللي عليها درجتين يا ابني المادة الكبيرة اللي عليها درجتين ديت يوم ما تنجح فيها تجيب اتنين يوم ما تجي تطلع الأول فيها تجيب اتنين من اتنين في مادة يا ابني معاك عليها ألف درجة هم خمس صفحات لو حصلت صفحتين لو حصلت ثلاث صفحات انت هتنجح بالمادة دي مش بغيرها ركز في الأهم اللي هو انت مشغول احنا مشغولين عن الدرجة الأخيرة بإيه اصل انا مش هيحصل كذا وايه يعني مش هيحصل هيفوتني كذا وليه يفوتك طب ولو فاتك تعزي مين في ايه هل تعزيه في مصاب الدنيا ولا في مصاب الدين يعني لو دنيتك راحت شوية ومحافظ على دينك اهم ولا لما دينك يروح وتقول لي اصل انا دنيتي بقت عالية اصل انا حققت مكانة حققت مكانة ودينك ضاع حققت مكانة وصلاتك ضاعت حققت مكانة وعلاقتك بكتاب ربنا ضاعت حققت مكانة وما عادش ليك إيه، علاقة بالله سبحانه وتعالى ما عادش ليك عبادات وما عادش ليك اخلاق حققت مكانة وانت فقدت قيمك وانت رايح في الطريق كله عشان تحقق هذه المكانة في الدنيا والناس تهنيه يقولوا ايه ده ربنا كرمه ان عتب الله على التشاغل عن الدار الاخره وعتب الله عن الجهل بالدار الاخره وحذر الله سبحانه وتعالى تحذير شديد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أي أنكم ستعلمون أن هذا الذي تكاثرتم وانشغلتم به وتلهيتم به عن أمر الآخرة لا قيمة له وستعلمون أن علم الآخرة علم له قيمة عند الله سبحانه وتعالى ثم قال أنكم ليس معنى أنكم لم تعيشوا هذا لم تفهموا هذا لم تنشغلوا بهذا لم تعطوا وقت لهذا أنكم لن تعيشوه هتعيشوا هتعيشوا ثم قال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وده معرض إيه انك انت مش معنى انك انت سيب سيبك ده كله بقى لا لا اللي انت انشغلت بيه ده بقى انت تتسأل عليه يعني انت تركت كل الدار الاخره وتركت ما هو مهم وتركت علاقتك بربك وتركت مستقبلك وتركت حياتك لأجل لا شيء عارفين باع دينه لأجل دنياه لا ده باع دينه ودنياه لأجل دنيا غيره ده اللي هو ما استفادش أي حاجة أصلا فربنا سبحانه بيقول لك اللي انت بقى انشغلت بيه ده انت هتحاسب عنه ابو الهيثم بن التيهان لما ضاف الصديق وعمر ضيفهم يعني فوضع لهم إيه، ماء بارد وتمر فنظر النبي صل- صلى الله عليه وسلم وقال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قال له انت هتتسأل عن النعيم النعيم الشيء اللي بيتنعم به الإنسان الناس انشغلت بالنعيم وكل ما النعيم بيزداد والتلف بيزداد كل ما انت يصعب عليك انك تتركه زي المدمن كده دايما الديلرز بتوع ال- الهيروين والكوكايين لما بيجي يدي للشباب في الاول بيديله ايه بيديله جرعه مجانيه ومش هيبقى عنده مشكله خالص ان هو يشرب مع اصحابه في الفترة الأولانية ببلاش بس هو لو أدمن خلاص ما عادش قادر يستغنى عنها ودي مصيبة الاستزادة في الدنيا التلف اللي هو تجد الشاب بيعيط ليه بتعيط ليه يقول لك اصل الشاشة اتكسرت شاشة ايه اللي يعني ده يستاهل انك تعيط بيعيط ليه عشان اصل ال- إيه، رفاهيات بيعاد عشان رفاهية مش ضرورات ولا حاجات لا لا ده حاجة تحسينات التحسينات يعني حاجة في غاية الرفاهية وكل ما الرفاهية بتزداد والنعيم بيزداد كل ما قدرتك على التخلص او على الزهد فيها او على تركيها بتبقى اصعب وكل ما مساحة الترف بتزيد في المجتمع كل ما الفسق بيزداد وكل ما بيعرض المجتمع للفسق للفساد قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها إيه؟ أمرناهم بالطاعة طب اشمعنى قال أمرنا مترفيها زادوا المترفين بقى الحياة كلها ترف ترف وراء ترف حتى انك بتجد ان الناس بتنزل التحسينات مكان الضرورات اللي هو هيغمى عليها لو ما اتصورتش هيبقى عندها مشكلة قوي لو ما اتصورتش الناس بقى بقى عندها نوع من انواع الترف الزائد لدرجة ان هو مش قادر يتخيل ان هو يبعد عن اي شيء من مشا... يا عم ايه اللي هيحصل يعني ايه اللي هيحصل ان في كتير من الاشياء اللي ممكن نتخلى عنها في حياتنا الترف الزائد ده والنعيم الزائد ده اللي انشغلنا بيه عن الدار الآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم تسألنا يومئذ عن النعيم يعني هتسأل عن هذا النعيم الذي ذهبت تتلهى به وتنشغل به وتحققه وتبحث عنه طيب هل كل النعيم حرام؟ لا النعيم مش حرام إذا كان نعيمك في طاعة الله تتقوى به على طاعة الله فهو في خير من خير إلى خير نعم المال الصالح لرجل الصالح لكن إذا كان نعيم يشغل عن الدار الآخرة ويشغل عن مستقبلك ويشغل عن حياتك يشغل عن هدفك الذي لأجله خلقت ربنا سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين يقول لك هذا هدفك إيه هدفك؟ انك تحقق عبودية الله طب ما لقيتش حد يساعدني قال له عض على اصل شجرة واعبد ربنا ما لقيتش حد معايا قال له ما تنشغلش عن هدفك ما لقيتش معايا فلوس اعبد ربنا وانت فقير ما لقيتش معايا دولة اعبد ربنا وانت مستضعف ما لقيتش معايا جماعة قال له امسك في اصل الشجرة واقعد وصلي ما تنشغلش عن هدفك لا تترك هدفك طب لو انشغلت عن هدفك لأجل أشياء لا قيمة لها عند الله أحيانا بيكون تحصيل جزء من الدنيا لأجل الآخرة أنا مش بعارضك في ده بس بقول لك ما تنساش هدفك واعرف انك كنت كل موقف احنا بنعيشه هنتسأل انت ليه قعدت القعدة دي وليه اتكلمت الكلمة دي وليه بذلت المجهود ده بذلت 20 سنة من عمرك ليه قعدت مع واحد عشر سنين من عمرك ليه قضيت في العلاقة دي خمس سنين ليه دفعت الفلوس دي كلها ليه دفعت الوقت ده كله ليه عشان تحصل ايه قال ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم يعني هتتسأل عن انشغالك عن ما هو اهم وهتتسأل عما انشغلت به انت انشغلت بالايه بالدنيا تعالى بقى من اين اكتسب وفيما انفقه تعالى نتحاسب على اليوم على يوم يوم على ساعة ساعة تعالى نتحاسب على المجهود على النظرات والكلمات والسماع تعالى نتحاسب على الودان عارف وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا اللي هو تعالى نتحاسب على الجلد ده الجلد ده مس ايه انت لمست ايه النهارده قعدت على ايه النهارده وقعدت فين و... وكل حته مسها الجلد يتحاسب عليها كل خطوه انت لو واحد بيسالك وضيق عليك في السؤال شويه بتحس انك انت تعبت يقول لك ده غسلني عشان سالك سؤالين ثلاثه ورا بعض في حق اللي هو انت كنت فين كنت في حته فلانيه وعملت ايه عملت كذا وايه عملت كذا اسئله عاديه خالص تخيل ان واحد يتسال عن عمره فيما افناه عن شبابي فيما قبلاه هل واحد بيتح- بيسأل عن مال من أين اكتسبه وفيما أنفقه ثم يسألون يومئذ عن النعيم معنى من معاني اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله في كتابه الكريم يخوف المؤمنين ويخوف المشركين من ترك الانشغال بالدار الآخرة ده خطاب للعالمين خطاب للمسلمين وخطاب للكفار خطاب للمسلمين لا تنشغلوا عن الدار الآخرة وخطاب للكفار لا تنشغلوا عن القرآن ولا تدعوا أنكم عندكم ما هو أهم من الوحي أو من هذه الرسالة يقولوا ما بسمعش ما بسمعش النبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ مش فاضيين للكلام ده فعتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء والله خالق البشر قال أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر لحد ما مات وهو بيتكاثر يتكاثر في الأموال والأولاد يتكاثر في التفاخر يتكاثر في المناصب يتكاثر بيزود حتى أن أصبحت الزيادة هدف يعني يفهم ان الانسان ممكن ي- يحاول يستزيد في شيء معين في مرحله معينه في وقت معين لاجل ايه لاجل هدف لا لا اصبح التكاثر هو الهدف حتى مات على ذلك او حتى مات قلبه فاصبح يذهب الى مكان العظه والعبره ولا قلب له ليه مشغول خلينا نختم بهذا مش عايزين قلوبنا تنشغل عن الدار الآخرة لدرجة ان احنا نمر على الم- العظة والعبرة والآيات وراء الآيات والعقوبات المسلسلة من السماء إلى الأرض ونحن لا نتعظ ولا نعتبر ليه؟ لأن احنا عندنا ما يشغلنا عن ذلك أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.